بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هاخد جزء من رساله يوحنا الاولى اصحاح اربعه ايتين كده هننشغل بيهم تقول ايه نبتدي من عدد سبعة أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب قد ولد من الله ويعرف الله من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة ده المكان اللي جت فيه كلمة الله محبة من لا يحب لم يعرف الله بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه إلى العالم ابن الوحيد إلى العالم لكي نحيا به بصوا أساس المسيحية كله فكرة الله ظهر في الجسد الإضافة للمسيحية بتضيفها على معتقدات الناس اللي تؤمن بوجود الله أساسها الله ظهر في الجسد طب ليه الله ظهر في الجسد عشان كلمة واحدة بس لأن الله محب لأن زي ما قلنا بما أن ربنا بيحبنا قوي ما ينفعش يفضل هو في السماء وإحنا في الأرض يبقى في حاجة ناقصة هو لما بيجي بيقول أنا بحبكم هما لما بينزل بيقول أنا بحبكم هو لما يشاركنا جسدنا ودمنا يقول احنا بنحبكم لما يشيل الهم اللي احنا فيه لما يشيل الخطية لما يبقى مسؤول عن خلاصنا كل ده كان يحتاج إلى تجسد فبهذا أظهرت محبة الله فينا يعني احنا لما بنقول الله محبة بأمارة الله ظهر في الجسد وعشان كده دول أهم فكرتين في المسيحية الله محبة في أي معتقد تاني الله موجود بس الله مش محبة قد يكون سيد قد يكون عظيم قد يكون أبدي لكن الله حب دي لا دي بتاعتنا احنا دي والحب ده باين في ايه أكتر حاجة في إنه ظهر في الجسد بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله أرسل ابن الوحيد إلى العالم ليه؟ هتقول عشان يفدينا صح عشان يخلصنا صح عشان نعرفه صح إنما أوفر أول في الآخر لكي نحيا به عشان تبقى عايش بيه عايش بالمسيح عشان تبقى أنا كإنسان محدود مش عارف أعيش بستبدل حياتي بحياته فبحقق وجودي بجد سعادة بجد فرح بطلع بره السجن اللي أنا فيه لأني عايش بيه اللي أنا عاوز أوصله بقى أنه الإنسان فينا في بداية علاقته بربنا بيكتشف فكرة الله محبة أول سهم طالع من الله للإنسان ده أول اكتشاف في الحياة الروحية طبعا الاكتشاف ده المفروض أنت أساس حياتك وأنت طفل لو خدت تربية مسيحية مظبوطة الله محبه والاكتشاف ده بيجي ازاي بيقولوا انه الطفل بيشوف ابوه هو ربنا بيتمثل ابوه في ربنا في ابوه وامه فلما بيشبع بحب لما بيتقال له ربنا بيحبك داخله سهوله بسهوله جدا في قلبه لما يكون ابوه وامه مش بيعرفوا يحبوا بيتخانقوا كتير مش عارفين يحبوه الصوره دي مش مفهومه عنده ربنا وحش لان ابوه وامه مش حلوين شوفوا خطورة التربية بعد كده لما بيكبر بيبتدي يتحرر من صورة الأب والأم وبيبتدي المنطق بتاعه يشتغل فبيشوف الدنيا يا ترى ربنا بيدي حب ولا بيدي إيه فبيتلخبط لأنه الدنيا فيها عطايا حلوة لكن فيها كمان ألام وفيها تجارب فالمنطق لوحده ما بيسعفوش تيجي بقى الحقيقة التاريخية الهامة أن الله ظهر في الجسد أن المسيح جه الدنيا عشان يموت بداله وراح يحضر له السماء دي لو صدقها لو دخل فيها خلاص حتى لو صورة الأب كانت وحشة حتى لو الدنيا بتاعت كل يوم بتقول مش باين قوي ان ربنا بيحبنا لان في ايام حلوه وفي ايام وحشه بتفضل حقيقه ان الله ظهر في الجسد ومات من اجلي دي بتسنده طول العمر يبقى بيحبني بيحبني باماره انه جالي ومات عشاني أول اكتشاف هو أن الله بيحب الإنسان لما الإنسان بيكتشف دي بيبتدي كل حاجة جوه بتتعالج إحساسه بالفشل إحساسه بالخوف إحساسه بالوحدة إحساسه بالحزن إحساسه بالخطية كل ده بيبتدي يتصلح جواه لأن ربنا اللي مالك كل حاجة مشغول بيا وبيحبني وأنا مش خايف منه مش خايف من عصايته أنا أنا مطمن أنه عاوز مصلحتي مش عاوز عقابي بيبقى في طرف ثالث في القصة هو الإنسان الآخر الإنسان الآخر بالنسبة للإنسان فينا لسه مش معروف العلاقة تمشي إزاي عند الملحدين مثلا قالوا الجحيم هو الآخر يعني وجود واحد تاني في الدنيا دي سبب عذاب ليه سبب تعاسة طبعا ده قمة عدم الحب فاهمين ازاي كون يبقى الآخر سبب تعاستي الجحيم هو الآخر ده معناه انه أتمنى ان أنا أعيش لوحدي في الدنيا دي عشان أعرف أعيش فتاني اكتشاف يكتشفه المسيحي أن ربنا بيحب الآخر الله يحب الآخر لسه مفيش علاقة بيني وبين الآخر ده أنا بفلسفها شوية لكن هتفهموا أنا عاوز أوصل لإيه إيه سر العلاقة بين حب ربنا وحب الناس في علاقة فظيعة يعني مرتبطة جدا ببعض الواحد فينا لما بيقرب من ربنا أو يبتدي يستلقى حب ربنا بيكتشف اكتشاف آخر إنه بس أبويا بيحب أخويا تاني أبويا بيحب أخويا دي بتعمل conflict في الأول عارفين زي ايه اب وام جابوا طفل هو حاسس انه ملك البيت ابوه وامه عايشين لحسابه بيموتوا فيه لما بيجي طفل تاني ايه ده بقى جه ليه ده ده يغيظ ده المفروض ما يجيش للوهلة الأولى بيبقى في نوع من العداء لأنه جاي يتربع على عرش أبوه وأمه اللي هو بتاعه حكمة الأب والأم إن هم يقولوا له ده أخوك عشان إحنا بنحبك وبنحبه طبيعي انت ايه المفروض هتحبه فتكمل الدايرة لكن الاكتشاف الاولاني اللي بياخد وقت شوية ووقت صعب ان ابويا اللي بيحبني قوي بيحب اخويا انا في الاول ببقى متغاظ ليه لان عاوز ابويا يحبني انا بس عاوزه ليا انا لوحدي بس عاوز ربنا ينفذ طلباتي انا بس الاكتشاف ده لغايه دلوقتي في ناس كتير ما وصلتلوش اقول لكم مثل انتم مصدقين ان ربنا بيحب الارهابيين اللي في الدنيا مصدقين ان ربنا بيحب غير المؤمنين مصدقين ان ربنا بيحب الناس اللي بتحرق الكنائس وبتضطهد المسيحيين صعب معلش انتوا بتقولوا ايوه بس انا عاوز اقول ايه نفسيا صعب صعب انت في الاول معتبر ان ربنا ده بتاعك لوحدك بتاعك لوحدك واحيانا توصل بقى الى قمه التعصب بتاعي انا بس المسيحي الارثوذكسي اللي في كنيسه ماري مرقص اللي في اجتماع يوم الثلاث اي حاجه تاني يبقى مش نشك في محبه ربنا طبعا هنا ده لسه اول سهم بس العلاقه هنا ضيقه قوي ده لسه طفل ما اكتشفش ما اكتشفش البعد الاخر ان ربنا اللي بيحبني بيحب اخويا والاخر ده مسيحي وغير مسيحي حلو أو وحش بيفهم أو ما بيفهمش بس زي ما ربنا بيحبني بيحب وبنفس الدرجة وزي ما جالي جاله وزي ما مات عشاني مات عشانه الاكتشاف ده بقول لكم بيعمل معركة داخلية ليه لأن أنا مش مش حابه مش حابب الآخر ده الدنيا كانت أحلى من غيره يعني قايين وهابيل فاهمين ازاي الدنيا أحلى بواحد بس لا هي المفروض لو حبوا بعض كانت هتبقى الدنيا أجمل لكن هو واحد عاوز يخلص من التاني تيجي آية في موعظة على الجبل تؤكد الفكرة لما يقول يشرق شمسه على إيه على الأشرار والصالحين ده بدأ بكلمة الإيه الأشرار تصوروا يعني بيطلع شمسه على الأشرار قبل الأبرار عشان أنت تفهم يعني في واحد يستغرب قوي يقول لك فلان ده دعا دعوة وربنا استجاله إن هو مش مسيحي يا أخي أنت يعني ربنا طيب يا سيدي أنت مالك بيعمل خير مع كل الناس هو لازم يبقى بتاعك لوحدك في جيبك يعني ربنا بيحب الكل ده مش معناه ان الاخر ايمانه مظبوط احنا مش بنناقش الايمان دلوقتي احنا بنناقش قضية الله محبة محبة يعني بيحب الناس كلها لما الواحد فينا بيكتشف الحتة دي بتاخد وقت لغاية ما تستقر في الاول بيرد على محبة ربنا لما ربنا بيحبني ببتدي أنا أبادله الحب السهم بيرجع بقى سهم نازل من ربنا ليا أنا ببتدي إيه أرجع السهم من ربنا نحن نحبه لأنه أحبنا أولا فهو بيحبني بيديني خير بيديني ولاد بيديني نفس بيديني صحة بيديني بركة بيسامحني بيستر عليا مات عشاني بحبك يا رب فاهمين الفكرة رد الفعل ابتديت أحبه ابتديت أحبه مش بالكلام بس عاوز أسمع كلامه عاوز أرضيه عاوز أخدمه عاوز أقعد معاه عاوز أوصل السماء وأبقى, وأبقى تبعه فببتدي أتوجه إليه بس البعد الثالث في العلاقة برد السهم على قدي بقى ودي فيها فيها نمو طويل قوي يعني كلنا بنحبه بس كل واحد بقى في المحطة بتاعته في السلمة اللي هو واقف فيه في ناس بتحبه قوي في ناس بتحبه نص نص في ناس لسه بتبتدي تتعرف عليه وتحبه إنما لما بكتشف انه في سهم رايح للآخر من ربنا للآخر بلاقي نفسي لما بحبه بضطر ها أحب أخويا واضح اللي أنا عاوز أوصله يبقى في الأول أنا بكتشف حب ربنا ليه ثانيا بكتشف حب ربنا لأخويا ثالثا ببتدي أبادر ربنا الحب رابعا بنمو في اتجاه ان انا لو هحب ابويا ربنا لانه بيحب اخويا لازم احبه والا هبقى في حاجه غلط بيني وبينه لما هاجي اقول له بحبك يا رب هيقول لي حب اخوك فاهمين على طول لانه اخويا شغله اخويا شغله واضحه قوي في قصه الابن الضال بس مش في الاولاني في الثاني الابن الضال رجع رجع لابوه ابوه خده بالحضن حصل حب متبادل هو عارف كويس قوي ان اخوه في البيت ومحبوب فمستني ياخد اخوه بالحضن اخوه كان عنده بعد ناقص كان بينه وبين ربنا في علاقه هو عارف ان ابوه بيحبه بس هو الحقيقه مش عارف يفهم ان ابوه بيحب اخوه مش قادر يقبلها مش قادر مش قابلها وهو نفسه مش عارف يرد على ابوه صح بس بيحب أبوه كفاية لأنه لو حب أبوه مش ممكن كان يجرحه في ليلة زي كده هو فرحان جدا عشان كده تاخدوا بالكم التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع قال كان ينبغي أن نفرح كان لا كنت متوقع منك تبقى فرحان زيي بالظبط أن أخاك ما قالوش ابني قال له أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد لو كنت بتحبني فعلا كنت لازم في اليوم ده تبقى أسعد واحد زيي إن أخوك ده جاي يتمتع بينا عشان تكمل فرحتنا احنا التلاتة تاني هذا الثلاثي الله وأنا وأنت الثلاثي ده هو دايرة الحب اللي لو اتقطع فيها حتة ما تكملش الحب ناقص وانت الأساس في القصة ربنا من من ناحيته في سهمين نازلين تاخدوا بالكم الله يحب يحبني ويحب أخوي مهما حصل لو أنا وحش قوي بيحبني لو أخويا وحش قوي بيحبه يا ترى الأسهم اللي طالعة مني طالعة إزاي احنا بدأنا خطوة ان احنا بنبادر ربنا الحب ابتدينا نصلي ابتدينا نتوب ابتدينا نرضي ربنا لكن وانا بقرب منه دايما بيشاور لي على اخويا مثل تاني ان قدمت قربانك على المذبح دي علاقة بين مين ومين بين الله والإنسان الإنسان جاي لربنا الإنسان هو اللي جاي وربنا يقول له بحبك وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك قال له تعمل إيه اترك هناك قربانك على المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك يعني إيه الكلام ده يعني لو في حاجة مشوهة بينك وبين أخوك تعال علينا لو في حاجة مشوهة في العلاقة بينك وبين أخوك سيب حقي أنا للآخر تعال علي أنا بلاش تصلي دلوقتي روح شوف صالحه روح شوف حقه روح حبه الأول روح صلح اللي بينك وبين الأول وبعدين تعالى لي أنا قاعد أنا مستني أنا ما تخافش على زعلي أنا ما تخافش على زعلي خلي بالكم المعنى ده يا رب مش مش هقدم القربان مش مهم هو الأول لأن الحب كده يقدم الآخر على نفسه ربنا بيقدم أخوك على نفسه تصور المعنى ده ربنا بيقدم أخوك الإنسان أيا كان الإنسان بيقدمه على نفسه فكل ما تقول, تقول له بحبك يا رب يقول لك ها وريني وريني كده بتحبني ازاي فين الأمارة حب أخوك لو بتحبني حب أخوك إذا النضج في المحبة في خطوات في الأول ترصد حب الله اثنين ترصد حب الله للآخر ثلاثة تبادل الله الحب أربعة يتحول حبك إلى الآخر عشان كده الإنسان اللي عايش يخدم الناس عايش مشغول بهموم الناس هو عنده نضج في المحب ليه هو بيحب ربنا من جوه وبيحب الناس واكتملت أبعاد المثلث اللي بيصلي بس في بعد النقص طبعا ما حدش يقول لي الرهبان الرهبان بيحبوا الناس لأنه بيصلوا عشان الناس إنما أنا بتكلم في فلسفتها الحقيقية زي ما عرضها الكتاب إن المحبة مش تك ما تكملش غير لو عرفت تحب اللي حواليك أيا كانوا لأن السؤال اللي هيشغلك مهما كان الشخص اللي قصادك ده النوع ده ربنا بيحبه ولا لا لو قلت ربنا بيحبه يبقى لازم تحبه طب هو شرير بس ربنا بيحبه حاضر طب هو مجرم بس ربنا بيحبه حاضر طب هو مش من ديني بس ربنا بيحبه لازم أحبه عشان كده تلاحظوا قال إيه بقى يوحنا الحبيب هنا قال في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابن كفار الخطايا أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعض هنا ينبغي تاني تاخذوا بالكم بدل ربنا بيحبنا عارفين هكذا يقولوا عليها إيه هكذا يعني unconditioned هكذا يعني مفتوح تقدر تقول ربنا أحبنا علشان تعرفش تجاوب ليه مفيش ليه طب لغاية امتى مفيش امتى إن كان الله قد أحبنا هكذا هكذا whoever you are يعني أنت أيا كنت وأيا كان وضعك ربنا بيحبنا هكذا ينبغي لنا نحن أيضا أن يحب بعضنا بعضا هكذا هكذا يعني زي ما أخوك ده محبوب أيا كان شكله أيا كان صفاته أيا كان تصرفاته المحبة قرار كل واحد سايب قلبه يحب براحته لا القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف الإنجيل يقول كده تمشيش ورا قلبك قلبك خد على الغلط قلبك اتعود يمشي على هوى الذات إنما الحب مسؤولية الحب قرار مدام ربنا حبني هكذا أنا كمان هحب أخويا هكذا بلا شروط وهحاول أحبه بلا حدود هحاول هحاول لأن دي بقى أصعب مني شوية دي عاوزة قلب المسيح مش قلبي أنا كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا هيجي بعد بقى آخر الآخر ده بقى هيوصل لإيه خلي بالكم الآخر عنده مسج حب جياله من السماء ربنا بيحب الآخر الآخر تاني هو أيا كان الإنسان يجوز المسج اللي جاياله من ربنا ما استلقاهاش يعني حوالينا ناس كتير قوي مش عارفين ان ربنا بيحبهم كتير قوي من البشر مسيحيين وغير مسيحيين مش واصله لهم السهم اللي جاي من ربنا ليهم عارف انت دورك تعمل ايه بقى انت اللي هتوصل السهم بتاعك عشان يكمل الدايره الانسان الاخر قد لا يتعرف على حب الله إلا من حبك أنت تاني الجملة دي لأنها تفرق معايا الإنسان الآخر قد لا يدرك حب الله إلا من خلال حبك أنت واضح المعنى؟ يعني لما بتحب أخوك غير المسيحي أو أخوك المفتري هو بيفهم حاجة ما كانش راضي يفهمها خمسين سنة إن ربنا بيحبه مع إنه وحش بيفهم دي هو ما كانش راضي يفهمه عشان كده مسؤوليتنا ان احنا نحب الناس لان ده اللي هيوصل ربنا للناس لو ما عرفناش نعمل دي يبقى احنا مقصرين جدا في حق علاقة ربنا بولاده لانك ما حبيتش اخوك فاخوك مش واخد باله ان ربنا بيحبه لانه ما يعرفش ربنا مش عارف مش عارف مين ربنا اقوى كرازة واهم رسالة للمسيحي انه يحب الناس كتير قوي يقولوا ما بنعرفش نتكلم صدقوني مش مهم تتكلموا بس اللي ما ينفعش ما تعرفوش انك تكون بتحب الناس دي ما فيهاش فصال ما فيهاش فصال لازم تتعلم تحب الناس لانك لما بتحبهم بتوصل لهم المسيح هم بعد كده يمكن يسألوك انت بتحبنا ليه تقول لهم اصل ربنا بيحبني اصل ربنا بيحبكم تكمل الدايرة انا بحبكم لأن لاني شبعان أنا بحبكم مع أن أنتم مش كويسين بس أنا بحبكم لأني عندي اللي يحبني وبحبكم لأن أنتم محبوبين فما أقدرش ما أحبكوش واضحة المعادلة دي عشان كده يقول إيه في يوحنا 13 وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا أعيد تاني التسلسل ده لأنه هيفرق معنا لو فهمناه ربنا بيحبني ده أول اكتشاف ربنا بيحب أخويا اكتشاف تاني أنا بحب ربنا ده رد فعل ثلاثة لازم أحب أخويا لأنه ربنا بيحبه أخويا لما لقاني بحبه يمكن يرجع يحب ربنا وآخر خطوة يمكن أخويا يحبني لأني بحبه تلاحظوا أن هنا الأسهم منضغطة ليه هتفضل يمكن أنا مش مسؤول عن رد فعل أخويا يا ترى أخويا هيعرف يحب ربنا دي مسؤوليته أنا هقدم حب يا ترى أخويا هيرد عليا بحب دي مسؤوليته أنا هفضل أقدم حب لكن هو مش هيعرف ربنا مش هيعرف الحب غير من كده فأنا هفضل أحبه عشان يحب ربنا ويحبني لكن لو ما حبنيش مش هتغير عشان كده يقول وصية جديدة أنا أعطيكم إيه الجديد في الموضوع تجسد المسيح لما المسيح جه دنيتنا من غير ما نطلبه ونزل عالمنا وتزل ذلنا ومات عشاننا ادى بعد جديد للمحبة المحبة الأولى كانت فيها مصالح عين بعين وسن بسن إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم ما في مستوى جديد بقى هو مستوى اللي ما فيهوش شروط أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنت بتاخد من حب المسيح ليك اللي ما كانش فيه شروط وتبتدي تحب الناس بلا شروط أحبه بالرغم من أسود قلبه بس هفضل أحبه لأن ربنا لسه بيحبه وهصلي له على الأقل وهخدمه لو جت فرصة وهحتمله في كل الأحوال ليه؟ عشما وأملا ورجاء أن يكتشف حب ربنا فيتفتح قلبه فيرد عليا بالحب وده دي خطة ربنا خطة ربنا انه يغرق الدنيا حب خطة ربنا انه يحتوي الكل جوه قلبه اريد ان يكون الجميع واحدا هيدخلوا ازاي روحوا هاتوهم روحوا هاتوهم ازاي روحوا حبوهم عشان كده نختم باخر جزء من يوحنا 17 صلاة المسيح ليلة صليبه ربنا يسوع كشف أسرار قلبه كلها ودي أطول صلوة صلاها المسيح وسجلها يوحنا الحبيب في يوحنا 17 آخر إصحاح قبل صليب المسيح على طول من ضمن الكلام أنا هقرأ معكم جزء جزء واربطه لكم بالمحبة بيقول للآب أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغتهم لأنهم ليسوا من العالم يعني إيه هم حبوك يا رب لكن العالم لسه مش بيحبهم العالم لسه مش بيحبهم لأنهم هم اختلفوا عن العالم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم المسيح جه يحب الناس بس الناس كرهته رد فعل الناس كان على المسيح صلبوه وده اللي بيحصل معانا انت بتقدم حب للناس بيرجموك بيصلبوك معلش ده مش جديد مش غريب لست أسأل أن تأخذهم من العالم ليه هم مسؤولين يوزعوا حب أنا جاي السماء المسيح كان صاعد بعدها فبيقول هيستمروا في العالم عشان مسؤولين يكملوا الرسالة يكملوا الحب فأنا مش عاوزك تاخدهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير عارفين الشرير في الحتة دي عاوز أوصلها بإيه إن هم يفقدوا الحب الشر كل الشر أن تفقد الحب بتاعك الخطية الأساسية اللي تحرمك من الملكوت هي أنك تبطل تحب ربنا أو الناس لو رجعت الوصايا كلها اللي في الكتاب المقدس هتلاقيها وصيتين حب ربنا وحب الناس اللوح الأولاني في لوحي العهد تحب الرب إلهك لا تكن لك آلهة أخرى أمامي اذكر يوم السبت لتقدسه لا تصنع لك تمثالا منحوتا كل ده معناته إيه حب ربنا اللوح الثاني لا تسرق لا تقتل لا تزني لا تشهد بالصور اكرم أباك وأمك يعني إيه حب أخوك عشان كده لما سألوا المسيح ما هي أعظم الوصايا قال حب ربنا وحب الناس افعل هذا فتحيا فالشرير الشيطان بيعمل إيه بيكسر المحبة الشيطان فاهم الكلام ده أكتر مننا كلنا شغله الشاغل يهز محبتك بربنا ومحبتك للناس يبقى انتصر عشان كده يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير حافظ على المحبة واخسر أي حاجة تاني تبقى انتصرت ليسوا من العالم العالم ما بيعرفش يحب كما أني أنا لست من العالم العالم يعرف محبات مخشوشة محبة المال محبة الشهوات محبة المصالح محبة المراكز إنما أنت مش كده فإحنا عينة غريبة في الدنيا إحنا ناس بالنسبة للناس مش طبيعيين هو ده الصح هو ده المفروض انك تبقى غريب في الدنيا دي غريب لانك بتحب اللي ما بيحبكش غريب لانك مش بتحسبها وانت بتحب قدسهم في حقك كلامك هو حق يعني ايه حط فيهم القداسة حط فيهم الحق حط فيهم كلامك اديهم الباور اللي يكونوا مختلفين اللي يفضل فيهم الحب عشان يقدروا يقدموا الرسالة الصعبة دي كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم إذا المسيح جه العالم ليه؟ عشان يقدم حب إحنا موجودين في العالم ليه؟ عشان نقدم حب المسيح جه للعالم عشان يخلص الناس إحنا موجودين في العالم عشان نخلص الناس هنخلصهم لما نحبهم لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون هم أيضا مقدسين في الحق يعني إيه؟ عشان تقوم بالرسالة دي you should be perfect فعلا تبقى قديس فالمسيح بيقول لازم يبقوا مقدسين عشان يقدروا يقوموا بالمهمة دي عشان يفضل يدي حب وما بياخدش مقابل من الدنيا هنا بقى مطلوب قداسة القداسة هي السهم الأولاني والتاني هي ارتباطك بربنا انت بتشحن من ربنا وتدلدق على الناس تشحن من ربنا وتدلدق على الناس تغرق في ربنا تتملي بقداسة وتفتح قلبك للناس ياخدوا اللي عاوزينه إنما لو الخط اتقطع بينك وبين ربنا تفضى في لحظة الشحن يخلص في دقايق بطلت تصلي بطلت تتناول بطلت تتمتع بكلام ربنا تلاقي مع أقل صدمة مش عارف تحب ده لأنك القداسة راحت الإنبوت اللي داخل وقف لست أسأل من أجل هؤلاء فقط شوفوا بقى كلام ربنا البعد الآخر اللي كنا بنقوله ده لست أسأل من أجل هؤلاء هؤلاء دول التلاميذ اللي سامعين الصلاة بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم يعني أنا بصلي أنا عاوز كل الناس ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك شوفوا بقى الكلام ده الحب يعمل حاجة اسمها اتحاد أي علاقة حب حقيقي يعمل توحد يعمل يونيون يعمل التصاق يعمل تقارب فبتحب مراتك في التصاق بتحب ولادك في وحدة بتحب أصدقائك في تقارب بتحب ربنا بتاكله وبتتحد بيه لما بتحب الناس الناس بيدخلوا فيك وبتدخل فيهم بتعيش مشاكلهم وبياخدوا منك وبتاخد منهم ربنا يسوع بيبقى فرحان قوي بالعلاقة دي ده هدف عند المسيح أن يكون الجميع واحدا أن احنا نبقى كلنا كده جسم واحد كيان واحد كلنا أعضاء بعضنا البعض كلنا طوب في مبنى واحد فيقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا خلي بالكم الوحدة دي ما تكملش غير لو المسيح فينا يعني السر الوحدة قوة الوحدة روح الآب والابن روح القدس اللي جوانا هو اللي بيلزقنا في بعض هو اللي بيتخطى عيوب كل واحد وأنانيته عشان يعجبنا في بعض كده وندوب في بعض ليؤمن العالم أنك أرسلتني إذا لما تقوم برسالتك تقدم حب ربنا للناس العالم هيصدق في اللي ابتدينا بيه الله إيه ظهر في الجسد عشان كده أصعب رسالة أنك تقنع واحد بحكاية التجسد أصعب حاجة بالعقل أنك تقول لواحد ربنا بقى إنسان يقفل معاك حبه حبه الحب المسيحي ده وقدم له حب غير محدود وغير مشروط هتلاقي عقله وقلبه اتفتح وآمن أن المسيح أرسل إلى العالم أن الله ظهر في الجسد لأن الحب ده مستورد الحب ده مش, مش موجود في الدنيا زي الحب ده مش بتاعك الحب ده مش بشري الحب ده جه من السماء جه امتى جه لما المسيح جابه وجه ولما حط روحه فينا بعد كده فبقى عندنا الروح الحب اللي يخلي الناس كلها تؤمن أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني أيها الآب شوفوا بقى في بعد جديد بقى أخير نختم به أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي اللي هيعيش القصة دي المثلث ده المسيح بيطلب ومش هيتنازل عن الطلب ده عاوزهم معايا إلى الأبد اللي دخلوا في الدايرة دي اللي شبعوا بحبي وفهموا ان انا بحب الاخر وبقوا محملين برسالة الحب وبقوا مهمومين بهموم الناس وبقوا عايشين يوصلوا حبي للناس عاوزهم معايا إلى الأبد أريد أن يكون هؤلاء الذين يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي هم شايفينه مبهدل وداخل على صليب وألام قال له بقى عاوزين نديهم مكافأة مكافأتهم ان هم يتفرجوا عليا في المجد يبقوا في سفر الرؤيا بعد كده يعني يبقوا كلهم حوالين العرش الإلهي مستمتعين بالحب إلى الأبد محبة لا تسقط أبدا بدل عرفوا يحبوا في الأرض يكبلوا حب في السماء بس حب ممجد حب مجيد هنا الحب مشروخ هنا الحب مكسور لأن في ضعف في خطية في أنانية في حدود إنما الحب هناك غير محدود منطلق بر الحدود أريد أن الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجد الذين أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك فعلا العالم مش عارف ربنا بتاعنا اتكلموا عن ربنا واحد تاني بصراحة احنا كمان مش نعرفش الآب السماوي ما نعرفوش مين اللي يعرفه الابن اللي بينه وبين الآب علاقة حب واتحاد عجيب فوق العقل قال له العالم ما يعرفكش أما أنا فعرفتك طب وإحنا يا رب وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفه يعني إيه دايما يجي سؤال مشهور فاهم كل حاجة إلا حكاية الثالوث دي ما بتتفهمش بص أصل الثالوث مش موضوع للشرح الثالوث هو سر الحب هو الآب يحب الابن جدا والابن يحب الآب ده الله الغير محدود والغير معقول فوق العقل لكن لما انت تتعرف بالمسيح تقرب من ربنا يسوع هتحب أبوه اللي انت ما بتشوفوش ومش هتشوفه بس هتحبه جدا هتحب الآب اللي بيكلمه وبيقول له هم حبوك لأنك حبتهم وأنا بحبهم بالحب اللي انت حبتني بيه فبيقول هؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم بمعنى الحب هو المجال الوحيد لمعرفة الله اللي بيشرح ربنا عن طريق المعادلات والأمثلة شرح قاصر جدا اللي بيحب ربنا بيعرف ربنا عشان كده ربنا بيقول خليكوا عيال العيل الصغير ما بيفهمش بعقله بيفهم بقلبه الطفل الصغير بيعرف يحب فبدل بيعرف يحب يبقى بيعرف بلغة الكتاب بيعرف إنما اللي بيعرف بعقله يبقى ما بيعرفش حاجة لسه فاللي عاوز يعرف ربنا يدخل في الحب يغرق في الحب يتمتع بحب ربنا ويحب أخوه فكده يبقى ابتدى يعرف عشان كده بيقول عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون شوفوا بقى هنا العلاقة ليكون فيهم الحب يبقى المعرفة هتولد حب والحب هيجيب معرفة وهتبقى أنت عرفت ربنا بالحب ليكون فيهم الحب الذي أحببتني وأكون أنا فيهم ودخل على الصليب بعدها لأنه ده عنوان الحب اللي عاوز أقوله أنه قصة الحب دي هي قصة كل حاجة في حياتنا المسيحية عشان كده واحد من القديسين يقول حب ربنا واعمل أي حاجة بعد كده حب الله وافعل ما شئت مش هتعرف تغلط مش هتعرف غير تحب أخوك مش هتعرف تمسك في الدنيا مش هتعرف تشتاق لحاجة أرضية مش هتعرف لو حبيت ربنا صح كل حاجة فيك هتتظبط لوحدها كل العيوب هتتصلح كل التشوهات هتتعدل لأن حب ربنا كفيل يعدل فيك كتير قوي وعشان تحبه تقيسها بحبك لأخوك بتحب أخوك أكتر يبقى بتحب ربنا أكتر وكل ما تأثر في حق أخوك أعرف أنك مأثر في حق أبوه ربنا يدينا نحب بعض ونحب ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين